أهلا بيكم في حلقة جديدة من شاهد عيان قصتنا النهاردة موجودة في الكتاب المقدس في سفر التكوين في الفصل 24 واضح إن إبراهيم كان لازم يختار زوجة لابنه إسحاق وده كان طلب إبراهيم من خادمه أليعازر ودلوقتي أليعازر هيحكي لنا الحكاية اللي أثرت على العالم كله
اسمي علي عازر كنت أقرب خدم إبراهيم له تقدروا تقولوا إني المساعد الأول بتاعه ربيت ولادي على إنهم يكونوا رجالة وقد كلمتهم كانت حياتنا فيها بركة كبيرة وعشنا سنين في كرم سيدي إبراهيم نبي الله إسحاق كبر وأبوه كان شايف إنه لازم يتجوز ويبقى عنده ولاد سيدي إبراهيم طلبني في خيمته أنا وابني البكري وطلب مني إن أدور لإسحاق على زوجة من عيلته من أرض ميلاده وأجيبها للأرض اللي هو عايش فيها أرض كنعان استغربت استغربت أوي إنه طلب ابني معايا لكن فهمت بعد كده إنه عايزني في مهمة فيها سفر ومجهود وابني الكبير هيساعدني طبعا صحيح أنا كبرت في السن وصحتي بقت على قدها لكن ذكائي لسه زي ما هو رب إبراهيم كان رحيم بيا سيدي أنا وابني مبسوطين إنك سمحت لنا نزورك في خيمتك يا ريت تقول لنا أنت عاوزنا في إيه وإحنا تحت أمرك في كل اللي تطلبه صباح الخير يا سيدي إبراهيم صباح الخير يا ألي عازر صباح الخير يا ابني النهاردة يوم جميل مش كده اقعد اقعد تعالى استريح الحقيقة أنا استنيت كتير وأني الأوان إن إسحاق ابني يتجوز ألي عازر أنا عاوز منكم انتوا الاتنين تكونوا ضيوفي النهارده كويس ان ابنك هنا عشان يسمع كلامي معاك اللي هقوله لك دلوقتي مهم وواجب عليك تنفذه الامر ما يستحملش اي تاخير ابني ده راجل وبيحترم كلمته وانا متاكد من اخلاصه ليك ورغبته في انه ينفذ لك اي طلب وانا فخور انك طلبته يبقى معايا في ضيافتك أنا اتشرفت بوجودي معاك يا سيدي إبراهيم انت مش الخادم بتاعي يا علي عازر انت صاحبي وجود ابنك هنا النهارده ضروري عشان الحلفان اللي هتحلفه قدامي هيكون هو الشاهد عليه انا تحت امرك دايما يا سيدي طول ما انا قادر اخدمك الاخلاص والمحبه دول هتثبتهم لي النهارده يا الي عازر انا بطلب منك انك تسافر الارض اللي انا اتولدت فيها تروح لاهلي هناك وتجيب لي زوجة لإسحاق ابني أنا أنا هطلب منك تحلف قدامي فكر كويس قبل ما توافق والقسم ده يا ألي عازر من حقك ترفضه وأنا مش هزعل منك وانا سمعت صح يعني سيدي ابراهيم عاوزني انا اللي اسافر لارض ابائه واجداده أ- انا كنت فاكره عايز ابني هو اللي يسافر اصل انا كبرت وما استحملش رحله زي دي انا انا سافرت الرحله دي مره زمان وعارف مخاطرها كويس الرحله دي محتاجه شاب صغير مش راجل عجوز زيي يا ترى هقدر على رحلة زي دي من غير ما يكون معايا سيدي إبراهيم بخبرته وحكمته بصراحة كنت خايف قوي لساني نشف فجأة ولزق في سقف حلقي وسيدي إبراهيم بيتكلم معرفتش أفتح بقي وأرد عليه استغربت كلامه واستغربت أكتر إنه شايف إن ممكن أقوم بالرحلة دي مخي اتلخبط وكنت محتاج وقت علشان ارتب افكاري قبل ما اقول اي حاجه
اسمعني كويس يا اليعازر انا مش عايز ابني اسحاق يتجوز واحده كنعانيه دول ناس اشرار وطبيعهم غيرنا وخايف ياثروا على ابني او على اولاده عشان كده شرطي الاول انك تختار العروسه من قرايبي روح قريتي وقابل عيلتي هناك أكيد هتلاقي عندهم عروسة كويسة لابن إسحاق
سيدي انا اخلاصي ليك هيفضل طول العمر لكن افرض اني العروسه ما رضيتش تيجي معايا على اساس اني غريب عنها أيوة
ليه ما اخدش اسحاق معايا علشان العروسه واهلها يشوفوه سيدي الجزء ده من المهم هو الاصعب الحكايه هتبقى اسهل كتير لو اسحاق جه معايا كل الحراس هيحافظوا على حياته مفيش في وسطينا حد جبان لا إسحاق مش هيسافر لو العروسة رفضت إنها تيجي معاك أنت في حل من حلفانك ليا ما تقلقش ربنا هيدبر طريقة ملاك ربنا هيكون معاك يحميك ويرشدك ربنا حماني وأرشدني لسنين طويلة قالي عازر مش هيتخلى عني النهاردة الرب في الأعالي رب السماوات والأرض كلمني وقال لي إن الأرض دي هتكون لنسلي من بعدي هنا بيت إسحاق ومش هيخرج من الأرض دي
سيدي أنا مصدق كل كلمة بتقولها وهو هحط إيدي تحت فخدك وأحلف القسم قدام ربنا وقدام ابني إني أعمل كل اللي أنت عايزه كويس يا لعازر رتب كل حاجة محتاجها لرحلتك وربنا معاك سارة حبيبتي وحشتيني أوي مفيش كلام يعبر عن الفراغ اللي حاسس بيه في غيابك غريب أوي إني أجي وأعيط عند قبرك وكأنك كأنك هتسمعيني يا سارة لكن تعستي أكبر من إن أستحملها وحشني دخولك عليا الصبح بالعيش السخن وحشني رجوعي ليكي بالليل عشان أحكي لك اللي حصل طول اليوم كان أهون عليا تتقطعيني اليمين ولا إنك تفرقيني اللي مصبرني يا سارة إنك دلوقتي مرتاحة من الآلام اللي كنت هتحسي بيها في جسمك الستات بيسكتوا ولادهم في القبيلة وبياخدوهم بعيد عني متصورين إني محتاج الهدوء مش عارفين إني محتاج أحس بالحياة تاني أنا مشتاق لأحفادي اللي هيجوا من إسحاق عشان أحكي لهم عن عن جدتهم سارة أعرفوا كل ذكرياتك يا سارة ومش هتغيبي عنهم أبدا
ما كنتش ناوي أسمع كلام سيدي لمراته عند قبرها
لكن لو كنت اتحركت وحس إن في حد سامعه كان هيتضايق قوي عشان كده قعدت ورا شجرة لحد ما خلص كلامه سيدي إبراهيم ما حسش إني موجود الحمد لله لأنه كان متأثر جدا أنا شايف إن زيارة سيدي إبراهيم لقبر مراته نوع من الوفاء ولأن المسؤول عن المكان ورعايته كان لازم أطمن عليه قبل ما أسافر بنفسي كان في حاجات كتير لازم أعملها علشان أضمن راحة سيدي وأنا مسافر
الفيضان عالي قوي العذر لازم يعرف عشان نشوف هنعمل ايه احنا كده قدامنا كتير قوي ده يجي اسبوعين كده هنتاخر قوي استرها يا رب هو احنا عشان ما نضيعش اسبوعين نقوم نتجنن ونموت وهي عايز يموت الرجاله
يا سيدي المية عالية قوي أنا خايف إننا نخسر الحاجات والمواشي اللي معانا لو فكرنا نعدي النهر وهو عالي كده أهل المنطقة بيقولوا إنه هيرجع لطبيعته الهادية بعد 14 يوم
إحنا ما عندناش وقت ما نقدرش نتأخر أنا متأكد إن ربنا عمل كده للخير اديني شوية وقت وأكيد ربنا هيرشدني أنا بصلي لك يا رب السماوات وما عنديش شك إن صورة الإنسان التقية اللي في ذهني علشان تكون زوجة لسيدي إسحاق دي منك أنت أنا حاسس إنك بترشدني في قلبي يا ربي وإلهي اديني القوة وادي رجال الشجاعة خليهم يساعدوني في المهمة اللي حلفت لسيدي إبراهيم إن أنفذها يا مدبر كل أمور حياتي أنا بتكل عليك يا رب واللي بيتكل عليك أنت عمرك ما بتغزله يا رب إيه ده؟ معقول؟ آه، أشكرك أشكرك يا رب قلب رب إبراهيم اداني صورة القارب خليني ارسمهولك على الرمل هنقطع خمس أشجار كبار حجمهم حوالي ضعف حجم وسطك كده نربطهم في بعض ونحطهم في النهر المية هتجري بين الجذوع دي وهنقعد عقدة كبيرة من تحت علشان نعمل قعر للقارب ده هو ده اللي هيخلي القارب يطفو فوق الميه ونعدي النهر نحط بقى المواشي والحاجات اللي معانا ونبقى جنبهم في النهر لحد ما نوصل البر التاني فهمتك يا سيدي فهمتك افتكر القارب ده هيخلينا نعدي بامان آه، بس آه، هنتحكم ازاي في التيار هنبعت راجلين بحبال قوية الناحية التانية يمسكوا الجذوع الطويلة للقارب هيشدوا القارب في اتجاه البر التاني كده هيبقى القارب متوازن وبيتحرك بأمان يلا يلا يلا الوقت بيجري حاضر يا سيدي حاضر حاضر تحت امرك انصبوا المخيم اقطعوا الشجر هنعمل قارب دلوقتي من الاشجار دي يعني ايه قارب خشب الافكار دي بتجيله منين وايه اتجنن ده ولا ايه الميه سريعه قوي احنا كده ممكن نموت هاتوا الفؤوس واقطعوا الشجر يلا هو احنا عشان ما نضيعش اسبوعين نقوم نتجنن ونموت وهي عايز يموت الرجاله اللي يقطع خشب الغابه قال ويعمل بيه قال ده نص البهايم هتغرق هاتوا فلوس وقطعوا الشجر صحيح لسه ياما هنشوف خلي الليله دي تعدي هات الفاس
احنا كده مش هنعرف نعدي احنا كده ممكن نغرق احنا والمواشي
وعملنا القارب وطفنا على المية ووصلنا الناحية التانية من النهر على بعد الظهر كده حطيت الحاجات الغالية والأكل على جمل واحد علشان أشجع الرجالة وهم شايفين الجمل ماشي على القارب ومع آخر شعاع للشمس كنا عبرنا كلنا النهر بعد كده ربنا أرشدني إن أشتري جمالين كمان علشان يخففوا الحمل شوية عن الجمال اللي معانا وفي الطريق كنا بنسأل عن عيلة تارح أبو إبراهيم ونحور وفي يوم خرجنا من بلد نحور لقينا شحات قال لنا إن أمه تعرف بتوئيل ابن نحور وابنه لبان
سيدي الكريم ساعدني بشوية فلوس قليلة وأنا هقول لك اللي عاوز تعرفه عن بتويل ابن نحور وابنه لبان هديلك اللي انت عايزه بس لما تقول كل اللي عندك وبسرعة أنا ما عنديش وقت أضيعه معاك هقول لك أنا ما كنتش شحات أنا بقيت كده بسبب لبان لبان ابن بتوئيل اللي طمع في طور الأحمر وما كانش عاوز يدفع الثمن اللي طلبته منه في الأول قال لي إن الناس بتتكلم عن الطريقة اللي بربي بيها المواشي والكلاب والديوك حتى الطور بتاعي فضلت الستات تراقب بيتي لحد ما سافرت أبيع شوية ديوك قال لهم لبان إنهم لازم يدخلوا بيتي ويشوفوا المواشي بتاعتي حالتها إزاي قبل ما يشتروها مني ما قدرتش أمي اللي قاعدة هناك جنب الشجرة تاخد بالها من المواشي بتاعتي في غيابي لما رجعت لقيت المواشي متبعترة في كل حتة ولبان واخد الطور بتاعي وقتها لبان قال لي إن ممكن يرجع التور بتاعي لو اديته أجر 90 يوم الحرامي الراجل المفتري
كنت عارف إن الراجل ده بيبالغ في الحكاية وما كنتش مرتاح للي بيقوله بيتهيألي إنه كان بيستخدم حيواناته في اللعب العنيف علشان يمتع رجال المدينة وياخد فلوسهم بالمراهنة ريحته كانت فظيعة لدرجة إني بعدت عنه أربع خطوات كان في حاجة مخيفة في روح الراجل ده يمكن تكون آه، عينيه الباردة أو وشه الجامد المليان تجاعيد كان الكلام الوحش خارج من بقه زي الريحة الناتنة آه، آه، سنانه آه، كان شكلها بني وحش والمرارة مالية كلامه آه، بصراحة ما قدرتش أقف أسمعه أكتر من كده سبته ومشيت وأنا ماشي سمعت صوت جواه بيحذرني ويفكرني بمهمتي الأساسية اللي جيت هنا علشانها يا ترى الراجل ده وقع في سكتي علشان ما اخدش عروسة من قرايب إبراهيم قعدت قريب من المدينة وصليت لربنا يا ربي وإلهي نجحني في مهمتي النهاردة ابعت لي البنت اللي شايلها لإسحاق اديني يا رب علامة على البنت اللي اخترتها أرجوك يا رب خلي العلامة تكون إنها إنها آه تقبل تسقيني من الجرة بتاعتها لو سقتني وسقت جمالي تبقى هي دي عروسة إسحاق بكده بس هعرف إنها اختيارك يا رب الرب لي كل المجد بعت لي بنت راقبتها كانت جميلة وشكلها صغير وباين من لبسها وطرحتها إنها مش متجوزة بتشتغل بهمة ونشاط كده وما طلبتش مساعدة حد مالت الجرة بتاعتها من البير وسقتني وجريت تسقي المواشي اللي مش عارفة تشرب يا ترى واحدة كويسة قوي كده ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه ولقيت الإجابة مش أنا طلبت من ربنا يبعت لي اختياره لإسحاق تبقى هي دي
أهلا بيك يا ألي عازر يا خادم إبراهيم الكريم عم الحبيب وأخو أبويا بيتنا مفتوح ليك أنت واللي معاك هناخد بالنا من المواشي ونقدم لهم الأكل والشرب الشكر ليك يا سيدي لبان ولسيدي بتويل باسم السيد إبراهيم كرمك وعنايتك هيخلوني أطلب اللي جاي علشانه أيوة أنا بعتني سيدي إبراهيم علشان أختار عروسة لابن إسحاق مم.
قبل ما أستمتع برعايتك ليا وبضيافتك اسمح لي أشرح لك أنا جاي هنا ليه مم.
وإزاي رب المجد وفقني في مهمتي لحد دلوقتي
واضح إنك استحملت كتير قوي يا ألي عازر ربنا كان معاك طول الوقت قريبنا إبراهيم راجل مبارك بس إحنا ما نقدرش نقول أيوة أو لأ على طلبك لأن الرأي لرفقة لو وافقت خدها تبقى عروسة إسحاق
ربنا كافئ إبراهيم بزوجة كويسة لابنه أرجوك اقبل الهدايا اللي بعتها معايا يا سيدي شكرا شكرا خلونا ناكل ونشرب ونحتفل عندنا مناسبة تستاهل الاحتفال
شفتي المجوهرات
فضة وذهب ايه ده ايه ده ايه كل ده بس بس بس خلينا نفتح كل المجوهرات تأمر بحاجة تانية؟
الله ايه ده دي حظها حلو قوي عقبالي عقبالي بقولك ايه خلينا نحضر حاجة العروسة مش عاوزين ننسى حاجة
تمت مهمتي ووفيت بالقسم بتاعي لسيدي إبراهيم ولقيت العروسة حسيت إني محتاج أطلب من ربنا مرة كمان إنه يوصلنا بيتنا بسرعة سامحنا يا سيدي واسمح لنا نسافر لبلدنا سيدي إبراهيم راجل كبير ومحتاج يفرح بابنه وعروسته طلبك غريب يا ألي عازر رفقة لازم تاخد وقتها في الاستعداد للجواز والسفر وكمان تودع عيلتها استنى معانا كمان عشر أيام علشان أهلها يودعوها ياه عشر أيام لا كتير قوي الحقيقة أنا مش هقدر أتأخر على سيدي إبراهيم أكتر من كده ربنا بارك رحلتي ووفقني لاختيار عروسة ابن سيدي ابعتها معايا دلوقتي أرجوك
أنا هنادي رفقة وأسألها إذا كانت عاوزة تسافر معاك أو مش عاوزة القرار قرارها مش قراري رفقة يا رفقة تحب تسافر دلوقتي مع الراجل ده
ايوه هسافر احنا حضرنا كل حاجة انا جاهزة للسفر
كده الموضوع انتهى سافري معاه يا رفقة ربنا معاكي يمكن تبقي أم الأمة كبيرة وكلهم يبقوا أقوياء
في رحلة العودة كان عندي الوقت الكافي إن أتعرف على شخصية رفقة الحقيقية كانت زي ما شفتها أول مرة بنت جميلة بتشتغل بجدية ونشاط متعاونة مع الكل بتتحمل المسؤولية كانت مناسبة جدا لإسحاق بعد أسابيع طويلة قربنا من بلدنا في ليلة والوقت متأخر كان إسحاق بيتمشى في المراعي وشاف القافلة بتاعتنا عرف إحنا مين وجه يستقبلنا لما قرب علينا سألت رفقة الخادمات بالراحة مين ده؟ قالوا لها ده إسحاق راحت مغطية وشها بالبرقع ولما شافته ابتسمت وفهمت من نظرتها إنه عجبها إسحاق بص في عينيها وشفت نظرة حنان في عينيه ما شفتهاش قبل كده منه الوفاء ده من صنع الرب ده أكيد وهو ده اللي حصل بين رفقة وإسحاق وأكيد ربنا هيحقق وعده لإبراهيم وهيخلي نسله قد نجوم السماء
إبراهيم كان واثق في ألي عازر اللي كان عنده الشجاعة إنه يكمل المهمة اللي كلفه بيها سيده والخادم ده كان واثق إن ربنا هيرشده في مهمته دي إحنا كمان لازم يكون عندنا الثقة إن ربنا معانا وهيرشدنا في طريقنا محبته وحمايته لينا موجودين في حياتنا زي ما كانوا في حياة خادم إبراهيم لما نثق إن يسوع المسيح مخلصنا ونلتزم في حياتنا بإننا نمشي معاه هناخد غفران خطايانا والحياة الأبدية ربنا عايز إيماننا بالمسيح يكبر وأحسن طريقة ننمو فيها في معرفتنا بالمسيح إننا نقرأ كتابه كل يوم ربنا بيكلمنا من خلال الإنجيل من كلماته بنعرف طريقنا في الحياة ونعرف إزاي نرضيه
عايز أقضي حياتي في قربك وقت هنايا ووقت ألام عايز أتمتع ربي بشخصك ويزيد فرحي بيك وسلامي ويزيد فرحي بيك وسلامي مش ممكن يشبعني العالم حتى ولو حققت الباطل باطل فاني وقبض الريح لكن ربي بيغني
ودلوقتي يا ريتك تكرر ورايا الدعاء ده بصوت عالي خليها صلة بينك وبين ربك وخلي الكلام ده يخرج بجد من قلبك إلهي القدير أشكرك إنك دخلت في حياتي أشكرك على روحك اللي عايش معايا أرجوك تساعدني إني أنمو كمؤمن بيك أشكرك يا رب على كلامك ساعدني إني أطيعه كل يوم في اسمك بصلي آمين شكرا لكل اللي شاركنا في الدعاء في الحلقة الجاية إن شاء الله هنتعلم حاجات أكتر عن إلهنا ومحبته لينا آمين